للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من الدرس السادس من دروس كن صحابيا في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على علامتين هامتين جدا جدا من علامات طريق الصحابة في منتهى الأهمية أنا بعتبر طريق الصحابة يا إخواني مرتكز على مثلث هام جدا مثلث يليه ثلاث أضلاع الضلع الأول هو الإخلاص وده اتكلمنا عليه في المحاضرة قبل اللي فاتت الصحابة والإخلاص والضلع الثاني هو العلم وده اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت الصحابة والعلم والضلع الثالث هو اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله العمل الصحابه والعمل فارق هائل جدا بين جيل الصحابه وبين من لحق بهم هو هذا الفارق فارق العمل طريقه الصحابه في تلقي الكتاب والسنه كانت مختلفه جدا عن طريقه معظم اللاحقين بعد ذلك الصحابه كانوا يتلقون الكتاب والسنة بهدف التطبيق كانوا يسمعون بهدف الطاعة مبدأ جميل جدا كان عند الصحابة مبدأ السماع للطاعة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الصحابة كانوا عاملين زي المريض اللي بيتلقى الدواء من الطبيب أو الطبيب بينصحه بإجراء عملية الطبيب بيقول للمريض أنا هعمل لك عملية هتفتح فيها بطنك وهتتعطل من شغلك وهتدفع ألف أو اتنين أو تلاتة أو عشرة والمريض يسمع ويطيع يضحي بالألم ويضحي بالفلوس ويضحي بالوقت ويعمل العملية ليه؟ علشان عارف إن العملية دي مصلحته وعلشان هو بيثق في الطبيب مهمة أوي حكاية الثقة دي الصحابة كانوا عاملين زي الجندي في ميدان المعركة بل الجندي في أرض العدو ينتظر أمرا من الأوامر ليوضح له كيف يتحرك هو لا يستطيع التحرك بغير هذا الأمر يخشى أن يقع في مهلكة أو يدخل في كارثة أو تصبه مصيبة من مصائب الزمان والمكان هل الجندي يا إخوان في هذه الظروف يتلقى الأوامر على التراخي الجندي اللي في ميدان المعركة ده ومش عارف يمشي يمين ولا شمال مستني الأمر من القائد هل يتلقى الأوامر على التراخي؟ أبدا الجندي بهذا الشعور يا إخواني يتلهف يتلهف فعلا على الأمر الذي يصل به إلى أرض الأمان المهم الثقة الجندي يثق في قائده ولذلك يسمع منه يسمع منه دون جدل ولا نقاش إلا فقط بالفهم لكنه عارف أن القائد عايز مصلحته وعايز مصلحة الجيش كله كذلك الصحابي يا إخواني الصحابي وكل مؤمن كل مؤمن فاطن ذكي يتلهف على أمر الله عز وجل في أي قضية من القضايا في أي أمر من الأمور ويعلم أن الله عز وجل يريد به الخير فيريد أن يعلم ماذا يريد الله عز وجل منه في هذه النقطة إن علم أن الله عز وجل راض عن ذلك فعله وهو مطمئن بل سارع في فعله وإن علم أن الله لا يرضى عنه تركه بل بالغ في الابتعاد عنه مسألة ثقة يا ترى انت فعلا مطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى امر بيه هو فعلا الخير لك وللارض كلها ولا عندك شك في كده هي دي القضيه علشان كده الصحابه كان عندهم حساسيه مفرطه لكل امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى دي من اهم الحاجات اللي ميلت جيل الصحابه فقهوا الحقيقه القرانيه الهامه التي تقول الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين هذا فعلا يكون فرق هائل بين جيل الصحابة والأجيال التالية اللي خلق لازم يؤمن اللي خلق لازم يحكم اللي خلق عارف ايه اللي ينفع المخلوق وايه اللي يضره عشان كده ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وخلي بالك من كل كلمة احنا ما عندناش اصلا اختيار ما دام عرفنا ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى او امر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ننفذ سواء ده عكس رغبتنا عكس تفكيرنا عكس تفكير الشرق والغرب عكس القانون الدولي عكس التقاليد عكس اي شيء احنا ما عندناش اصلا اختيار وساعات الموضوع بيبقى صعب قوي قوي على النفس وبيكون فتنة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول مش هيقدر يعمل الموضوع ده غير المؤمن والمؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم المؤمن والمؤمنة اللي عندهم ثقة كاملة في ربنا سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم واللي هيخالف يا إخواني مش هيخسر حاجة بسيطة لا اللي هيخالف هيضيع ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقد ضل ضلالا مبينا لذلك بعد هذا الفهم لهذه الآيات وغيرها فإنه من المستحيل أن يصلح العلم بغير عمل مصدقه شوف الحسن البصري رحمه الله بيقول إيه يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لازم تعرف الأول ما وقر في القلب تعلم يكون في إخلاص الله عز وجل في القلب في الداخل لا يطلع عليه إلا الله عز وجل ولكن مهم قوي في الآخر إيه وصدقه العمل دي مهمة جدا الذي يعلم ولا يعمل واهم يا إخواني في أنه يصل إلى الجنة واهم هذا ضد النواميس العادلة التي وضعها رب العزة سبحانه وتعالى روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه وقال الترمذي هذا حديث حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعني ايه دان نفسه يعني حاسبها وقهرها الكيس من دان نفسه وعمل وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله يعمل كل اللي عايز يعمله ثم يتمنى على الله يقول الله غفور رحيم نسمع الكلمة دي كتير جدا يعمل كل المعاصي يقول ربنا غفور رحيم سبحان الله مش معنى افتكرت صفات ربنا سبحانه وتعالى ديت وما افتكرتش الصفات التانية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اه فعلا هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم لكن بقية الآية بتقول ايه وأن عذابي هو العذاب الأليم في ناس تقول لك ربنا رب قلوب ما دام القلب نضيف خلاص الحمد لله رب العالمين طيب وهو القلب النضيف يعصي ربنا سبحانه وتعالى القلب النضيف يكسل يطنش القلب النضيف ما يسمعش الكلام اللي خلقه هو ده القلب النضيف يا إخواني ويا أخواتي هذا كله كلام حق أريد به باطل فعلا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وفعلا المهم القلب أخباره إيه لكن مش ممكن يكون ده ينفع من غير عمل ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس في ناس بتقول بمنتهى الاستهتار ولا يهمك إن شاء الله ربنا هيسهل آه هو يقدر سبحانه وتعالى يسهل من غير ما تشتغل يقدر يسهل لكن ده ضد السهل يا إخواني وربنا سبحانه وتعالى مش بيخالف سننه لا يخالفها إلا في ظروف خاصة جدا جدا ما تقدرش تبني عليها خطتك أبدا بل أنت مأمور شرعا بالسير في السنن ما تقدرش تبني سفينة في الصحراء وتقول ربنا احتمال ينزل طوفان زي طوفان سيدنا نوح عليه السلام هذا عكس السنن ولا يحدث إلا في ظروف خاصة كما ذكرنا وكلنا عارفين قصة سيدنا نوح وتفصيلها احنا يا إخواني كتير كتير قوي بنبني سفن في الصحراء ونقول ربنا يسهل حياة كلها معاصي وعايز يخش الجنة ربنا يسهل لعب وفسحة طول السنة وعايز ينجح ربنا يسهل مريض ما بياخدش دواء وعايز يخف ربنا يسهل لا سبحان الله مش هيسهل إلا لما تشتغل لابد أن تسير في السنة وسنة الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللي بيشتغل مقدار ذرة هيلاقي ضر في الدنيا وفي الآخرة سواء خير أو شر واللي بيشتغل مقدار أمطار هيلاقي أمطار برضه في الدنيا وفي الآخرة برضه إذا كان خير أو كان شر إنما التواكل على الله عز وجل واعتقاد النجاة بدون عمل هذا ليس مسلك الصالحين وهذا لم يكن أبدا مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا مسلك يا إخواني سلكه الضالون من أهل الأرض هذا المسلك كان سمة مميزة لبني إسرائيل على سبيل المثال بنو إسرائيل قال الله عز وجل في حقهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم إيه وأنتم تعلمون عارفين قواميس متحركة بنو إسرائيل كانوا عارفين كل شيء قواميس متحركة لكن لا تعمل علم ضخم جدا ما شاء الله لكن لا عمل إيه كانت النتيجة ضلال وكفر ولعنة وجهنم شوف حيوب الأخطب بيقول له إيه حيوب الأخطب من أكابر اليهود أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم راح زار حيوب الأخطب وأخوه عشان يعرفوا إذا كان هو ده الرسول ولا لا سأله أخوه عن هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهو هو هل هذا هو الرسول الذي جاء في كتبنا قال نعم قال وما تفعل معه شوف بقى قد ايه الكلام اللي هيقوله هي ابن أخطب هو عارف ان هو رسول لكن شوف قال ايه قال عداوته ما بقيت أحارب هذا الرسول إلى أن أموت عداوته ما بقيت لا حول ولا قوة إلا بالله علم ولا عمل عجز وحماقة وغباء فعلا غباء حتى تاريخ اليهود يشهد بهذه الصفة الذميمة علم بلا عمل روى البخاري ومسلم وغيرهما والله اللي هنقول دلوقتي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أفواههم يعني بدل السجود دخلوا بالزحف وقالوا حبة في شعرة يعني بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة في رواية قالوا حنطة سبحان الله مش عايزين يطبقوا مش عايزين يطيعوا لكن عارفين اه عارفين طبعا عارفين الايات كلها واضحه بتقول من كانوا علماء في هذا العلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في حقهم او لم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل علماء بني إسرائيل لكن أين العمل؟ لا عمل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين شوفوا ازاي بيرد على الموضوع بتاعه أتتخذنا هزوا سوء أدب ومجادلة وعناد وحماقة وعدم رغبة في التطبيق أصلا بيسمعوا اه بيسمعوا لكن مش علشان يطيعوا لا علشان يعصوا سبحان الله بيسمعوا علشان يعصوا اه بيسمعوا علشان يعصوا شوف ربنا بيقول عليهم ايه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا سبحان الله سمعنا وعصينا هذا كله يا إخواني كل ما سبق أن ذكرناه في حق بني إسرائيل يلخصه الله عز وجل في وصفهم الذي وصفهم به في سورة الجمعة قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ربنا ساعدهم مرة والثانية والثالثة أن يقوموا بهذه المهمة المكلفين بها مهمة حمل التوراة ولكنهم سبحان الله عصوا مرة والثانية والثالثة اختارهم وأرسل لهم الرسل الواحد تلو الآخر رفضوا وراهم الآيات الواضحة واحدة ورا الثانية برضه مفيش فايدة أصروا أنهم يرفضوا مهمة الإنسان وعملوا مهمة ثانيه خالص قبلوا مهمة الحمار الحمار يحمل الأشياء بصرف النظر عن قيمتها ومستواها يشيل الكتب زي ما بيشيل الأكل زي ما بيشيل البرسيم زي ما بيشيل الحجارة مش فارقة معاه هو بس بيشيل هو بس بيشيل لكن مش بيستفيد حاجة من اللي شايله ودي مش غلطة من الحمار يا إخوان لا هي دي شغلته وهو بيعمل شغلته لكن العيب كل العيب على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه الوظيفة معينة هو بيشتغل حاجة تانية خالص وبيسيب وظيفته الرئيسية ربنا اداهم التوراة علشان يشتغلوا بيها ويعلموها غيرهم ويسمعوا أوامرها هم قاموا بوظيفة الحمار وهي حمل التوراة دون أن يفقهوا ما بداخلها ولا أن يعملوا بمحتواها كمثل الحمار يحمل أسفاره وبرضه المسلم يا إخواني المسلم اللي هيحتفظ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفظ بها في البيت أو في السيارة أو في غيرها من الأماكن ولا يعمل بها واقع تحت نفس الوصف كمثل الحمار يحمل أسفاره اللي بيقرأ آيات الربا ولسه بيتعامل بالربا اللي بيقرأ آيات الرفق والليل والدعوة ولسه بيتعامل بالعنف اللي بيقرأ آيات حفظ اللسان ومش سامع اللي بيقرا ايات بر الوالدين ووصيه الرحم ويطنش اللي بيقرا ايات الانفاق والجهاد وهو ما زال بخيلا بالمال والنفس كمثل الحمار يحمل اسفار وسبحان الله لما الانسان يكون من بره مسلم واسمه مسلم وابوه امه مسلمين ويخالف اوامر ربنا كده باستمرار بياخد اسم وحش قوي في الاسلام بياخد اسم منافق سبحان الله شيء خطير شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المنافقين في كتابه ويقول ويقولون طاعة ويقولون المنافقون ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون يسمعوا الدرس ويقروا الحديث يقولوا إن شاء الله هنطيع لكن من جواهم مش ناويين مش بس كده ده ممكن يكون بيأمر الناس بالخير وهو ما بيعملوش ومش عايز يعمله ممكن يكون بيدي دروس بيقول خطب بيقوم بدور المصلح في الناس وهو على النقيض من هذا تماما يقف وسط الناس يا ناس ما تحقدوش يا ناس ما تكذبوش ما تبصوش للحرام ما تظلموش حد ممكن يكون حافظ آيات وحافظ أحاديث بس فين الشغل فين العمل مفيش دول الأئمة وقصهم في منتهى الخطورة روى البخاري ومسلم ولفظ البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك من الحديث ان احنا كتير بنقع في الموقف ده يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار تطلع الأمعاء في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه خلي بالك من التشبيه بالحمار برضه لأنه كان في الدنيا زي الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فهذا الرجل يجاء به يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك لم كنت راجل عظيم جدا في الدنيا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنت خطيب كنت بتعطي دروس بتدي نصايح إيه اللي حصل لك فين كل الخير اللي كنت بتأمر بيه يقولون أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه كارثة يا إخوان كارثة أن يكثر الإنسان من القول والعمل الأمر خطير ويحتاج إلى وقفات بعض المسلمين مصاب بما أسميه التخمة العلمية عنده تخمة علمية فعلا معلومات هائلة ولكن لا تدفع إلى عمل وهذا ليس سلوك الصحابة يا إخواني وليس سلوك الصالحين بصفة عامة تعالوا نشوف مواقف الصحابة العملية فلنشاهد رد فعل الصحابة لنزول الآيات ولسماع الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تعالوا نتعلم مبدأ التلقي للتطبيق مبدأ السماع للطاعة تعالوا نشوف يعني ايه كلمة سمعنا وأطعنا نشوف مثلا قضية الإنفاق الإنفاق في سبيل الله المال حب المال يا إخواني مغروس في قلب الإنسان مغروس وتحبون المال حبا جما ويقول سبحانه وتعالى في حق المال وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد يا شديد حب المال حب جامد جدا وربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه على هذه الصورة لكن هو خلقه على هذه الصورة وهيطلب منه يدفع المال ده في سبيل الله عز وجل ولو كان حب المال بسيط ما كانش في اختبار لكن ربنا سبحانه وتعالى يزرع في النفس حب المال علشان لما يطلبه منك وتدفعه يبقى انت مؤمن بالله عز وجل شوفوا كده الموقف اللطيف ده يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة لما نزل هذا القول سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية وكأنها يا إخواني سبحان الله وقعت في قلبه لا في أذنه يروي عبد الله بن مسعود فيقول أسرع أبو الدحداح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله خلي بالك هو أول مرة يسمع الآية شوف احنا كم مرة سمعنا الآية هو أبو الدحداح أول مرة يسمع الآية فقال لي قال يا رسول الله وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض هو سياق الآية في ألفاظ غريبة على السمع ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا طب هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج قرض يقول أبو الدحداح يا رسول الله وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض هو عايز مننا القرض عايز مننا فلوس قال نعم يا أبا الدحداح وخلي بالك من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش تفصيلات بقى ومحاورات وجدالات ونقاشات وندوات و... لا لا لا نعم يا أبا الدحداح هكذا في بساطة هنا سبحان الله أبو الدحداح لم يسأل بعدها خلاص هو عارف ربنا عايز مننا فلوس اسمها قرض بقى اسمها صدقة اسمها زكاة مش قضيتي ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا الأمر هذا لم يشغل أبا التحداح رضي الله عنه وارضاه ايه اللي شغله يا اخواني شغل بالعمل سمعنا واطعنا شغل بالطاعة قال ابو الدحداح في نفس المجلس هو لسه قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو الدحداح رضي الله عنه أرني يدك يا رسول الله أرني يدك يا رسول الله قال عبد الله بن مسعود روى الحديث قال تناوله يده قال أبو الدحداح فإني أقرضت ربي حائطي عنده جنينة ضخمة عنده حديقة كبيرة قال فإني أقرضت ربي حائطي تصدقت بكل الحائط يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول وحائط فيه 600 نخلة يا نهار ابيض في لحظة واحدة يا اخواني سمع آية واحدة من آيات الله عز وجل دفع 600 نخلة وحائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها لسه كانت أم الدحداح ساكنة جوه الحائط قاعدة جوه الحائط وعيال أبو الدحداح قاعدين جوه الحائط فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي فإني أقرضته ربي عز وجل سبحان الله شوف قد إيه العمل لا تسويف ولا تأجيل ولا تأويل منهج السماع للطاعة يا ريت نتعلم هذا المنهج من أبي الدحداح ومن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السماع للطاعة قالوا سمعنا وأطعنا شوف بقى على النقيض من هذا الكلام رد فعل اليهود لنفس الآية لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة اليهود سمعوا الآية قالوا إيه خلي بالك من الكلام اللي قالوه اليهود كلام في منتهى الكفر والفسق قالوا ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير سبحان الله يعني بيقول احنا مش محتاجين ربنا سبحانه وتعالى مش محتاجين احنا اغنياء وهو سبحانه وتعالى كلام اليهود هو فقير إلينا مش بيطلب مننا قرض يبقى هو اللي محتاج واحنا اللي بندي هكذا شوف الفقه اللي عند بني إسرائيل قد إيه فيه ضلال وقد إيه فيه كفر وقد إيه فيه ضياع ثم يكملون ويقولون وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا يطلب مننا نرجع له ونتوب واحنا مش سائلين شوف قد إيه الفكر اللي عند اليهود وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا وإنا نحن اليهود وإنا عنه الأغنياء وما هو عنا بغني ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطيناه سبحان الله يعني إيه الكلمة دي يعني إيه ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منكم القرض وهيرجعه لكم اضعاف كثيره هو ده الربا مش ربنا هياخد حسنه ويديكم عشره سبحان الله شوف قد ايه الفهم اللي عند اليهود ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما اعطانا الربا سبحان الله هم دول اليهود يا اخواني علشان لما تشوف شارون او غيره ما تستغربوش ادي اجدادهم كانوا بيعملوا كده في وجود نبي صلى الله عليه وسلم ما بالك بقى بالاحزاب وفي غير وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده قضية من قضايا الحياة اللي بنعيش فيها كلنا قضية الإنفاق قضية دفع المال شوف الصحابي ازاي كان بيتعامل مع الآية اللي تنزل في قضية الإنفاق تعالوا شوفوا مثلا قضية الجهاد في سبيل الله موقف كلنا عارفينه موقف حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه غسيل الملائكة هي غسيل وليست غسيل غسيل على وزن فعيل بمعنى مفعول يعني الرجل الذي غسلته الملائكة سمع حنظل النداء يوم أحد وهو عريس كان لسه متجوز لسه متجوز في بعض الروايات بتقول انه كان متجوز امبارح يعني الصباحية بتاعته وكان جنبا وسمع داعي الجهاد يطلب الناس الخروج الى الجهاد في سبيل الله في احد سبحان الله لم يصبر حنظلة حتى يغتسل بل خرج مسرعا الى الجيش سبحان الله شايفين الاستجابة يا إخواني ده مش خارج مكره يا إخواني ده خارج مشتاق خارج متلهف على تنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى متلهف فعلا سمعنا وأطعنا وسبحان الله ذهب إلى أحد واستشهد وهو جنوب فغسلته الملائكة فأصبح حنظلة غسيل الملائكة ليس هناك يا إخواني معنى لكلمة الظروف عند الصحابة لا مفيش حاجة اسمها ظروف في حاجة اسمها ربنا قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبقى خلاص لازم أنفذ مفيش حاجة اسمها ظرف يا ترى يا إخواني ويا أخواتي يا ترى حنظلة خسر أبدا حنظلة لو كان في بيته كان هيموت في نفس الساعة اللي مات فيها لكن بدلا من أن يكون في أرض الجهاد كان سيموت على فراشه وبدلا من الموت مقبلا مجاهدا كان سيموت معتذرا متخلفا الموت يا إخواني لا يؤجل لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا حنظلة وإن لم يكن يعرف ميعاد الموت إلا أنه اختار طريقة الموت هذا هو الذكاء هذه هي الفطنة هذا هو المطلوب من المؤمن العملي لو عايش حياتك لربنا هتموت لربنا سبحانه وتعالى لو عايش حياتك مجاهد هتموت مجاهد لو عايش حياتك في سبيل الله هتموت في سبيل الله إن كان مش بإيديك إنك تختار ميعاد موتك لكن أنت في إيديك تختار طريقة موتك خلي بالك يبعث المرء على ما مات عليه واحد مات وهو بيصلي يبعث بيصلي واحد مات وهو بيلبي في الحج يبعث يلبي واحد مات وهو بيجاهد يبعث على هيئته وقت الجهاد اللون لون الدم والريح ريح المسك واحنا يا اخوانا اللي بنختار تعالوا شوفوا رد فعل الصحابه لبعض ايات القران الكريم اللي بتخاطب قلوب الصحابه والقلب ده احواله غريبه جدا وعجيبه جدا ساعات الانسان بيبقى زعلان من واحد مش قادر يشيل الزعل من قلبه بتحقد على إنسان مش قادر تشيل الحقد من قلبك الصحابة يا إخواني زي ما يكون قلبهم بإيديهم زي ما يكون ماسكين القلب بإيديه يقدر ينضفه الوقت اللي عايز يقدر يشيل منه ويحط فيه سبحان الله تعالوا شوفوا كده القصة اللطيفة دي برضه قصة مشهورة كلكم عارفينها لكن فيها دروس عميقة جدا جدا جدا أبو بكر الصديق احنا حكينا القصة بالتفصيل لما جينا نتكلم عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أساسة رضي الله عنه وأرضاه فإذا بمصطح يتكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كارثة كارثة ضخمة مصطح مش بيتكلم في مشكلة بسيطة يا إخوان مش بيقول السيدة عائشة مثلا بخيلة أو غلطانة أو ما كانش لها حق في رأي أو مسألة لا هذا يطعن في عرض السيدة عائشة يطعن في شرفها كرد فعل طبيعي جدا جدا للأب المجروح الذي طعن في شرفه وشرف ابنته الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال وفي رواية قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا المهم إنه قرر ما يصرفش عليه تاني وخلي بالك أبو بكر مش بيمنع حق من حقوق مصلح لا أبو بكر كان يتفضل على مصلح يتفضل والصدقة كما نعلم ليست كالزكاة الصدقة اختيارية يعني تعملها أو ما تعملهاش مفيش ذنب لكن مع كل هذا الأمر ينزل قول الله عز وجل خلي بالك ولا يأكل يعني ما يحلفش ما هو أبو بكر حلف إن هو مش هيدفع تاني لمصلح شيء ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة وخلي بالك دي من أعظم مناقب الصديق ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بأنهم من أولو الفضل والسعة يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أبي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى وخلي بالك الأمر على سبيل الاختيار على سبيل الاختيار تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمثل وليعفوا وليصفحوا ادي الامر من ربنا سبحانه وتعالى وخلي بالك الامر على سبيل الاختيار على سبيل الاختيار تقدر ترجع وتقدر ما ترجعش النفقة لمصلح وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم في هذه الآيات يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر أن مصطح له حق عند أبي بكر ولكن يطلب بمنتهى الرفق من أبي بكر أن يعفو وأن يصفح ثم يتودد إليه سبحانه وتعالى يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان الله لأن الجزاء يا إخواني من جنس العمل أنت هتغفر للناس ربنا يغفر لك والله غفور رحيم فقال أبو بكر في رد فعل عجيب عجيب استجابة سريعة جدا دون تردد قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي يا إخواني هو سمع الكلمة من هنا انطلق رد الفعل هنا مباشرة ما عادش يوم والتاني والتالت يفكر ما عادش عشان يشيل الحقد اللي كان جوه قلبه أو الحزن اللي كان جوه قلبه أو الزعل اللي جوه قلبه على مصح ابن أساسة ما قعدش فترة عشان يشيل الكلام ده ما قالش ده بيديني وقت عشان انسى لا في لحظة واحدة قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه بل وأقسم ألا يقطعها بعد ذلك يعني حلف عزم ألا يعود مرة أخرى إلى القطع هو خلاص عرف ربنا عايز منه إيه ومش ممكن ربنا يطلب منه شيء ويرفض ده هو الصديق ده هو الصحابي أبو بكر يا إخواني لم يكن ملزما هنا بالإنفاق على مصطح وموقفه في المنع مفهوم ولا يلوم أحد عليه أبدا لكن النداء واضح إن كنت تحب مغفرة الله عز وجل اغفر للعباد وصلت الرسالة لقلب الصديق لم يفكر كثيرا يا ترى كم واحد فينا زعلان من جاره زعلان من صاحبه زعلان ساعات من أبوه وأمه وبيقاطع يوم والتاني والتالت وشهر والتاني ومش عايز ينسى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هذا يا إخواني خلاف المنافقين تماما لو إحنا ما بنعملش الكلام ده نخاف نتحط تحت وصف المنافقين المنافقون لا ينقادون إلى أحكام الدين إلا عند تحقق فوائد ملموسة لهم فوائد في الدنيا وإن لم يكن هناك فائدة مباشرة لا طاعة لكلام الله عز وجل شوف ربنا بيوصفهم في الكتاب بيقول إيه ويقولون أي المنافقون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ده كلام إيه ده كلام اللسان ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ليه وما أولئك بالمؤمنين طب ما هم قالوا كلمة الإيمان هو وقالوا أطعنا لكن مفيش شغل يا أخوان مفيش عمل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الكلام في منتهى الجمال لكن المشكلة فين في العمل ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تعالوا نحكم كتاب ربنا بيننا احنا اختلفنا في قضية أنا وانت بيني وبينك مشكلة تعالى نجيب كتاب ربنا نشوف الدين بيقول ايه يقول لك ايه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لا ما تجيبش الكتاب إلا في حالة واحدة فقط وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لو الحق عندهم يجوا بسرعة يسمعوا الكلام أفي قلوبهم مرض هم عندهم حاجة في القلب مرض في القلب مرض في القلب يعني مش عندهم عيب في الشريان التاجي لا يعني عندهم نفاق أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ارتابوا في ايه شاكين في كلمة وحكمة ومنطق ومنهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولا خايفين يتظلموا لو سلموا نفسهم لربنا وللرسول صلى الله عليه وسلم بل أولئك هم الظالمون وبعدين ربنا لخص القضايا يقول ايه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بس مش بالكلام بس بالكلام والفعل هو ده موضوع المحاضرة يا أخواني أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما فيش مناقشة وأولئك هم المفلحون واحد مراته ما تسمعش الكلام يقول هو ده برضه كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ربنا أمر الزوجة بالطاعة وكذا وكذا وكذا يذهب إلى حكم الدين إنما مراته تخرج من غير حجاب ما عندوش مانع تقول له طب ما ربنا سبحانه وتعالى اللي انت كنت من شوية بتسمع كلامه هو اللي أمرك بقضية الحجاب هو اللي أمرك تلبس مراتك وبناتك حجاب يقول يا سيدي ربنا غفور رحيم المهم القلب نضيف أنا عارف قلب مراتي وعارف قلبي وعارف قلب بناتي سبحان الله اشمعنى سمعت كلام ربنا لما كنت انت هتستفيد والحق ليك ولما كان الحق عليك أو الواجب عليك ما سمعتوش خلي بالك دي علامة من علامات النفاق نسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا شر النفاق تعالوا شوفوا استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقضية من قضايا العبادات والشعائر شوفوا مثلا قضية تحويل القبلة لما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين يغيروا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة على فكرة يا إخواني الموضوع ده مش سهل الصحابة بقى لهم فترة طويلة جدا 17 شهر في المدينة المنورة بيصلوا في اتجاه بيت المقدس وبعدين فجأة اتغيرت القبلة للبيت الحرام اليهود والمنافقون قالوا والله انتم مش عارفين القبلة بتاعتكم فين مرة تصلوا ناحية بيت المقدس ومرة ناحية بيت الحرام ما فهموش سبحان الله الغرض من التغيير والعبرة من تحويل القبلة القضية يا إخواني قضية اختبار المسألة مسألة فتنة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الكلام ده مش بس في موضوع القبلة الكلام ده في كل أمر من أوامر الدين المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا بمنتهى البساطة سمعنا وأطعنا صلوا ناحية بيت المقدس صلوا ناحية الكعبة سمعنا وأطعنا القضية واضحة جدا عندهم ربنا قال يبقى أنا أسمع وأطيع حتى المسلمين الذين كانوا في صلاة يعني وصلهم الخبر وهم بيصلوا لم ينتظروا الانتهاء من صلاتهم لم ينتظروا عشان يخلصوا الصلاة ويقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا ترى ليه واحنا كنا في الأول لهناك ليه واتنقلنا ليه لا الكلام ده كله مش شاغلهم هم خلاص اتأكدوا ان ربنا قال كذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى لازم يعمله في بنفس الصلاة يا إخواني غيروا اتجاههم صلوا ركعتين ناحية بيت المقدس وركعتين ناحية الكعبة هو ده كلمة سمعنا وأطعنا هو ده الفهم الحقيقي لمعنى العبادة لله عز وجل أما رد فعل المنافقين واليهود لا دولت حاجة تانية خالص سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب شوف حتى المنطق الإلهي في الرد على هؤلاء ما قال لهمش عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا من الحكم اللي أكيد في مليون حكمة ربنا سبحانه وتعالى أطلع بعضنا عليها وبعضنا ما عرفش هذه الحكم سبحان الله لكن أكيد في حكمة ما قال لهمش كده قال لهم إيه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللي ربنا عايزه تعملوه خلاص لربنا المشرق ولربنا المغرب سبحانه وتعالى تعالوا يا أخوان نسمع القصة الجميلة دي قصة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يشوف حلم يشوف رؤيا يروح للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يفسرها له يقول عبد الله بن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم جه بقى اليوم اللي بيتمناه فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار يا لطيف هو قاعد مستني رؤية لما شاف رؤية شاف نفسه راح للنار فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر مطوية يا إخواني يعني مبنية البئر إذا كانت مبنية حواليها سور كده سميت مطوية وإذا لم تكن مبنية سميت قليب يعني زي قليب بدر فالبئر اللي شاف الحلم مطوية أو النار حواليها سور كده وإيه ومبنية وإذا لها قرنان قرنان يعني عارضتان من الخشب زي الدير كده وإذا فيها أناس قد عرفتهم يعني أناس من المشركين من المنافقين وهم في ناس عرفتهم جوه النار وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول في الرؤيا فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر غير الاثنين اللي مسكينه فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع لم ترع أي لم تخاف يعني بيطمنه وصحي عبد الله بن عمر طلع يجري عبد الله بن عمر بس ايه كشف يروح للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير صغير في السن فراح بأخته مين أخته؟ أخته السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها طبعا هي أخته الكبيرة وكانت متزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاثة من الهجرة عبد الله بن عمر في هذا الوقت عنده 16 سنة والسيدة حفصة كان عندها 20 سنة تقريبا فذهب للسيدة حفصة وحكى لها الرؤيا وقال لها إيه قوليها للرسول عليه السلام فذهبت السيدة حفصة وقصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك كلمة قليلة جدا كلمات قليلة جدا جدا جدا لكن كان لها أثر ضخم في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله نعم الرجل عبد الله ثم قال لو كان يصلي من الليل لو كان يصلي من الليل خلي بالك لو هنا في هذا الحديث ليست للشرط إنما هي للتمني كما يقول ابن حجر في الفتح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش معلق خيرية عبد الله بن عمر على قيام الليل لا هو قال نعم الرجل عبد الله الجملة دي انتهت خلاص هو يثني ويمدح في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل عبد الله ثم اقرأ له لو كان يصلي من الليل يا ريت يجمل الحلاوة بتاعته ديت والعظمة ديت بقيام الليل لو كان يصلي من الليل إذا سترتفع قيمته وطبعا في إشارة واضحة لأن قيام الليل بيقي من عذاب النار اللي كان عبد الله بن عمر شايفه إيه؟ شايفه في الرؤية يقول نافع مولى عبد الله بن عمر فكان بعده كان عبد الله بن عمر فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا قعد طول عمره يا إخواني عشان سمع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد قال لو كان يصلي من الليل مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مدح في عبد الله بن عمر ما اتكلش على هذا المدح لم يعتمد على هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لكن خد الكلمة الثانية دي الشغل اللي المفروض يشتغله العمل اللي المفروض يعمله قعد كم سنة يا إخواني على القيام ده قعد لحد ما مات لحد ما مات وهو مات سنة كام؟ مات سنة 73 من الهجرة كان عنده 86 سنة 86 سنة سبحان الله يعني قاعد مواظب على قيام الليل قيام الليل الطويل يا إخواني الطويل كان لا ينام من الليل إلا قليلا قاعد أكثر من 60 سنة أكثر من 60 سنة وسمع الكلام ده وعنده 16 أو 17 أو 18 سنة لحد ما بقى عنده 86 سنة وهو بيقوم الليل سبحان الله منهج واضح جدا جدا لفهم الإسلام منهج السماع للطاعة سمعت حديث اشتغل بيه سمعت آية اشتغل بيها مهما كان علمك قليل المهم تشتغل باللي بتعرفه هناك مثل قد يستغربه البعض وهو مثل المسيء صلاته شوف المثل ده بيقول ايه روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي الراجل لسه مصلي من شويه لسه مصلي والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي انت ما صليتش سبحان الله الراجل مش يقول له لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا صليت ما انا لسه مصلي قدامك دلوقتي طب اسال فلان طب اسال علان لا ما قالش الكلام ده كله رجع بمنتهى الادب رجع وصلى تاني ورجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي رجع تاني مفيش مناقشه سبحان الله قعد الحكاية دي قد إيه ثلاث مرات في المرة الرابعة الراجل بقى خايف دلوقتي كل شوية يقول له أنت ما صليتش يبقى في مشكلة يبقى أنا بغلط غلطة بتخلي الصلاة مش مقبولة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره أنا لا أعرف ليه كنت صليت ما أحسن غيره فعلمني هي دي المشكلة يا إخواني عنده هو مش مشكلته في الطاعة مشكلته انه مش عارف وعايز يعرف وقت ما يعرف هيشتغل عايز يعرف علشان يطيع يا إخواني في الله فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها يعني كانت مشكلة الراجل في الصلاة ايه عدم الاطمئنان في الصلاة الشاهد يا إخواني أن الرجل ذهب الأولى والثانية والثالثة ليعيد الصلاة بمنتهى الصبر يسمع ليطيع ما دام الرسول قال يبقى لازم انفذ وبعدين في النهاية بيسأل بأدب جنب والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره مش زهق بقى وطفش من الجامع لا ما أحسن غيره فعلمني الناس ممكن تاخد بالها من الجانب السلبي اللي عند الراجل وهو عدم الاطمئنان في الصلاة لكن ما تاخدش بالها من الجانب الإيجابي جدا وهو الحرص على التعلم والعمل والصبر على ذلك مرة والثانية والثالثة لو انت قلت لواحد دلوقتي انه ما بيركعش في صلاته باطمئنان او ما بيسجدش باطمئنان وقلت له والله الصلاه دي شكلك كده ايه لازم تعيدها يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم ان شاء الله الصلاه الجايه اخد بالي وممكن كمان يتخانق معاك ويسيب الجامع ويمشي لكن سبحان الله هو ده فهم الصحابه يا اخواني لقضيه السمع للطاعه يسمع علشان يطيع وقالوا سمعنا واطعنا تعالوا نختم المحاضره ديت بقصه برضو كتير منكم عارفها لكن احنا هنعلق على جانب معين فيها جانب صغير تفصيلاتها ان شاء الله هنقولها في درس الصحابة والتوبة واحنا قلناها قبل كده بالتفصيل في دروس السيرة النبوية هي قصة استجابة المسلمين لمقاطعة الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك مثل رائع يا إخواني للجانب العملي عند الصحابة تخلف ثلاثة من الصحابة الكرام عن غزوة تبوك نزغة من نزغات الشيطان تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين ونزل الوحي بعقابهم عن طريق المقاطعة عقاب صعب جدا ما حصلش في حياة الصحابة اللي في هذه المرة يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أحد الذين قوطعوا في هذه المقاطعة يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامه هذا كلام في البخاري ومسلم القصة بكاملها في البخاري ومسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ما فيش حد يكلم الثلاثة دول هنا يا إخواني حدثت استجابة سريعة وكاملة وعجيبة جدا من أهل المدينة جميعا لا جدال ولا نقاش لا مبررات ولا تعليلات لا استثناءات ولا وساطة محدش جه قال له معلش عشان خاطري معلش ده راجل من الناس السابقين ده ناس من الناس المكافحين من أهل العقبة محدش قال أي حاجة خالص سمعنا وأطعنا محدش جه من عيلته ولا حد جاب له كارت واداهوله ولا أي حاجة سبحان الله قطعت يا إخواني مصالح كثيرة كل واحد من دول ليه علاقات كثيرة بيتاجر مع ده وبيشتغل مع ده ومتجوز من ديت وقريب ده سبحان الله قطعت مصالح كثيرة مش مشكلة يا إخواني تهدم كل المصالح مش مشكلة لكن المهم الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينفع رحم ولم تنفع صداقة لكن أمر الله وأمر الرسول وهذا يكفي فنفذت المقاطعة بشكلها الواسع العجيب في المدينة المنورة كل أهل المدينة قاطعوا الثلاثة يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فاجتنبنا الناس كل الناس بقت تتجنب حتى تمشي في طريقنا فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف هي دي المدينة المنورة أكنها مش المدينة المنورة أكن الأرض ديت اللي اتولد وعاش فيها سنين وسنين وسنين أكن عمره في حياته ما جالها قبل كده حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف يا سبحان الله كل الناس في المدينة سمعوا وأطاعوا حاجة غريبة جدا هو ده يا إخواني جيل الصحابة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما لهمش اختيار يا إخواني هل ظل ذلك يوما أو يومين لا قعد كتير قوي يقول كعب بن مالك فلبثنا على ذلك خمسين ليلة خمسين ليلة كتير قوي فترة طويلة جدا وبالذات داخل مجتمع صغير زي المدينة ومجتمع اجتماعي يا إخواني ليس كمجتمعاتنا هذا الزمان دلوقتي في أيامنا ممكن الجار ما يعرفش اسم جاره لكن في هذه البيئة وهذا المجتمع كان الجميع الجميع كأسرة واحدة المقاطعة في هذه الصورة صعبة جدا تفاقم الأمر مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه راح بقى للواحد اللي مطمن ان هو فعلا مش هيقطعه ده اكتر واحد بيحبه في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسلمت عليه يقول كعب بن مالك فوالله ما رد علي السلام سبحان الله ده رد السلام يا اخواني فرض فرض لو واحد قال لك السلام عليكم فرض عليك انك تقول عليكم السلام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لغى هذا الامر في هذه الحاله الاستثنائيه فقط منع الناس من الكلام فالراجل اجتهد وقال حتى السلام مش هرد ومش هتكلم فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله خلي بالك الكلام دلوقتي من طرف واحد كعب بن مالك بيتكلم وأبو قتادة ما بيردش يقول أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله يعني انت فاكرني غلطت علشان انا منافق جوايا كراهية لله وللرسول ولا دي غلطة عابرة وانا احب الله ورسوله فبيسأله سؤال واضح جدا يا تقول اه يا تقول لا يقول كعب فسكت ما رضاش يرد برضه ابو قتادة حريص فسكت فعدت له فنشدته المرة الثانية فسكت فعدت له فنشدته مرة الثالثة فقال أبو قتادة ويا ريته ما قال يا ريته ما اتكلم قال إيه قال الله ورسوله أعلم ما اعرفش كلمة رهيبة يا إخواني كلمة رهيبة أي أنه لا يعلم إيمانك كعب يشك في إيمانه ليس واثقا منه وهذا أشد على كعب من السكوت يريد فضل ساكت أبو قتادة لكن أبو قتادة أراد أن يبعد كعب عنه تماما حتى لا يصر على كلامه بيقفل له الباب قال الله ورسوله أعلم وهذا يا إخواني استجابة شديدة لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة وهو أحب الناس في المدينة إلى كعب بن مالك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب ففاضت عيناي ما قدرتش استحمل ففاضت عيناي قمة الألم والحزن والاكتئاب هذا الوضع استمر خمسين ليلة حط بقى كل هذه الاستجابة وكل هذه الطاعة وكل هذه المقاطعة حط كل ده في بالك وتعال اسمع بقية القصة تعال شوف حصل ايه بعد خمسين ليلة من المقاطعة صدر الأمر الإلهي بالعفو عن الثلاثة الذين خلفوا هنا رفع الحظر عنهم وسمح لأهل المدينة بالحديث معهم تعالوا كده نشوف إيه اللي حصل كل ما ذكرناه من قطيعة وصمت وتجاهل تحول كلية إلى وصال وإلى حب وإلى اهتمام سبحان الله قلوبهم يا إخواني وكأنها في أيديهم يفعلون بها ما يشاءون لقد أمر الله عز وجل برفع الحظر عنهم فليكن ما أراد الله عز وجل ما فيش بقى بقايا في النفس ما فيش أي رواسب في القلب حاجة عجيبة استمع إلى تصوير كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لأمر فك المقاطعة يقول كعب فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ واحد من بعيد بينادي بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر يا كعب ابن مالك أبشر يقول كعب فخرجت ساجدا سبحان الله عرفت أن قد جاء فرج وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر يقول كعب فذهب الناس خلي بالك الناس كل الناس فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون احنا كنا ثلاثة أنا جالي ناس والاثنين أصحاب التانيين مرارة بن الربيع وهلال بن أمية راح لهم برضه ناس وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرس وسعى ساعا من أسلم فأوفى على الجبل يعني واحد جايله على الحصان بيجري عشان يبلغه وواحد مش طايق لسه ان هو يدور على الحصان ويركبه لا واقف على الجبل بينادي عليه من بعيد وكان الصوت أسرع من الفرس يعني اللي بيتكلم فوق الجبل سمعته قبل ما يجي الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له خلي بالك نزعت له ثوبيا كان عنده ثوبين ادهم له هما الاثنين فكسوته إياهما ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يومئذ فرحان فاداله كل اللي عنده ثم يقول واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى فيتلقاني الناس الكلام لكعب فيتلقاني الناس فوجا فوجا يا نهار أبيض كل أهل المدينة فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك ألف مبروك احتفال مهيب وكأنه لم يكن مقاطعا منذ دقائق يا إخوان منذ دقائق فقط ولمدة إيه خمسين ليلة يقول كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس قاعد والناس حواليه مستنين مين؟ مستنين كعب بن مالك واصحابه الاثنين قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور شوف قد الرسول صلى الله عليه وسلم فرحان كان لسه في مقاطعة يا إخواني من دقايق لكن شوف وهو يبرق وجهه من السرور قال أبشر أبشر يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يا نهار أبيض هذا يوم التوبة من الله عز وجل أفضل يوم مع أن هذا اليوم قبله بخمسين ليلة كان في تخلف عن الجهاد وفي انقطع خمسين ليلة ومفروض أن في أثار كتيرة جدا جوه قلوب الناس لكن سبحان الله كل شيء اختلف انقلاب عظيم في المدينة المنورة تغير كامل لكل شيء كلمة كلمة واحدة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم أحدثت المقاطعة الصارمة وكلمة من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أحدثت هذه المظاهرة الإيمانية الأخوية سبحان الله هذه المظاهرة التي تعظم من شأن كعب بن مالك نسي الناس أنه قد تخلف منذ شهرين عن غزوة كبرى وما عادوا يذكرون إلا أنه رجل تائب قد تقبل الله عز وجل توبته هو ده اللي الناس افتكرته القلب خلاص اتشال منه كل الرواسب القديمة هو ده يا إخوة ويا أخوات هو ده المجتمع الناجح هو ده المجتمع اللي بيحكم ربنا سبحانه وتعالى وبيحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها هو ده المجتمع العملي في الإسلام وهو ده جيل الصحابة هو ده الجيل المنصور هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنه كان هذا يا إخواني جانب العمل في حياة الصحابة شوفوا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا مفيش قبول للإيمان يا أخواني بدون عمل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل تعالوا نختم المحاضرة بتاعتنا بكلام رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى الطبراني بسند صحيح قال عبد الله بن عمر كلام لعبد الله بن عمر مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن البرهة دي إمتى؟ دي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحياة اللي بعديه مباشرة يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني إيه يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يعني قبل ما يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن هو عارف الكتاب ده جاله منين وعارف مفروض يعمل فيه ايه الكتاب ده رسالة من الله عز وجل فيها أوامر تطاع ونواهي تجتنب ومن هذا المنطلق هو بيقرأ القرآن وإن أحدنا يؤتى الإيمان الإيمان بالله عز وجل وبحكمته وبقانونه قبل القرآن يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها كل واحد من الصحابة يتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن بالضبط كان أهم حاجة عندنا إيه؟ العمل ثم عدت بقى الأيام يقول عبد الله بن عمر ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل يعني ايه الدقل دقل رديء التمر يعني تصبح قيمته عنده مثل قيمة رديء التمر سبحان الله نعوذ بالله يا إخواني أن نكون من هؤلاء كتير مننا بيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ولا يعمل بكل كلمة قرأها ده ما كانش حال الصحابة وده فرق ضخم جدا جدا جدا بين جيل الصحابة وبين الأجيال التي تلت بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطريق الصحابة وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول وحسن العمل وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع